المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم محاضرة لقداسته بكنيسة السيدة العذراء مريم بجاربن سيتي يوم السبت المبارك الموافق 23 سبتمبر سنة 1979 والتأمل في سفر نشيد الأناشيد عبارة من هذه الطالعة من البرية
بيكو إن فولنت إن النوبي
فضل ابن الروح القدس الالهي راحت عندنا عايز اكلمكم في بعض التاملات في سفر نشيد الاناشيد جايز بعضكم يكون من قيمة عشر سنين سمعني في البطرخانة اتكلمت عن نشيد الأناشيد لكن هنا في الكنيسة ما كلمتكوش عن الموضوع ده علشان تعرفوا كيف يمكن ان احنا ناخد الآيات التي في سفر النشيد بمعنى روحي نستفيد منه هقول لكم آيتين تقريبا مكررين في نفس السفر مع اختلاف بسيط آية منهم في النشيد ثلاثة ستة من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أزرة التاجر والآية الثانية في نشيد ثمانية خمسة من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها كلمة الطالعة من البرية جايز تؤخذ على أي نفس بشرية وجايز تؤخذ على الكنيسة كلها وجايز على حاجات تانية زي ما هنقول في السكة المهم ان هذه النفس في حياتها تكون مستندة على حبيبها لأن لا تستطيع النفس في الحياة أنها تنتصر أو تنجح إلا إذا كانت مستندة على حبيبها أي على ربنا في ناس بيستندوا على ذكائهم على مواهبهم على مقدراتهم الفكرية على سلطتهم على غناهم على مركزهم على أي حاجة لكن سعيدة هي النفس المستندة على حبيبها تستند على ربنا مش على حد تاني الثلاثة فتية في أتون النار دخلوا في أتون النار ولكنهم كانوا مستندين على حبيبهم كان معهم رابع يشبه ابن الآلهة استندوا عليه لذلك ما ضعوش داود بيقول إن سرت في وادي ظل المي- الموت لا أخاف شره ليس لشجاعته أو لقوته وإنما يقول لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يسندانني هنا بقى الاستناد على الحبيب مش الاستناد على شخصية الإنسان أو ذكائه أو مواهبه وهكذا برضو نلاقي ان داوود لما دخل في حرب مع جولياث جولياث كان مستند على قوته الشخصية وعلى جسمه الضخم وعلى سلاحه الطويل ولكن داود قال له أنت تأتيني بسيف ورمح وأنا أأتيك باسم رب الجنود أنا نفس مستندة على حبيبه فأنت تقدر تسأل نفسك في الحياة هل أنت في حياتك بتمشي مستند على حبيبك اللي هو ربنا ولا أنت بتمشي مستند على ذاتك ده للأسف في ناس بيمشوا في الحياة مستندين على الشيطان زي اللي يستند على كذبة علشان يفلت من الموقف أو يستند على حلفان علشان يفلت أو يستند على رشوة علشان يقدر يمر أو يستند في حياته على أي غلطة روحية معينة يعيش بيها وياما ناس بيعيشوا بالضلال ويستندون على هذا الضلال لكن النفس اللي بيقصدها سفر النشيد نفس طالعة من البرية مستندة على ايه على حبيبها الكنيسة عاشت طول حياتها مستندة على حبيبها بتقول لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء يبقى مستند على ربنا لولا ان الرب كان معنا ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن مطمئن ليه لانه مستند على حبيبه من هذه الطالعة من البرية بيسأل مين دي ممكن العبارة دي تطلق على كنيسة العهد القديم التي طلعت من البرية من برية سناء سيناء مستندة على حبيبها خرجوا لا معاهم أكل ولا معاهم شرب ولا معاهم ملابس ولا معهم مؤونة ولا أي شيء ولكنهم عاشوا مستندين على حبيبهم وربنا علشان يشرح لهم هذه النقطة شرحها للشعب في تثنية 8 قال له ايه وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القفر يعني في البرية يقول فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الله ثيابك لم تبلع عليك ورجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة مدى أربعين سنة كانت هذه الكنيسة ماشية في البرية مستندة على حبيبها حبيبها هذا شق لها البحر الأحمر وصار الماء صورا من هنا ومن هناك ومشيت جوه البحر مستندة على حبيبها في البرية الغمام يظلل بالنهار وعمود النور يقود بالليل مستندة على حبيبها عايزة تاكل يبعت لها المن من السماء ويبعت لها السلوى مستندة على حبيبها عاشت بالإيمان حتى الشعوب التي أمامها عوج ملك باشان وسيحون ملك الأموريين وكل الشعوب الأخرى كان حبيبها أيضا يعطيها النصر عليهم قفوا وانظروا خلاص الرب يعني ايه خلاص الرب يعني نفس مستندة على حبيبها تعجبني كلمة مستندة على حبيبها في نقطة أخرى ما قالش مستند على الاله القوي الجبار قوي في الحروب صحيح الله قوي وصحيح انه جبار وصحيح انه منتصر في الحروب ولكن الجميل ان النفس م- مستند عليه كحبيب ودي الصفة اللي, اللي بتخليها تطمئن اكتر لان جايز ربنا يكون قوي وجبار وقادر على كل شيء ومفيش بينك وبينه علاقة ولا حب فمش شاعر انه حبيبك اللي تستند عليه لكن هذه الكنيسة عاشت في القفر أربعين سنة مستندة على حبيبه من هذه الطالعة البرية لعل الملائكة كانوا ينظرون إلى هذا الشعب اللي بيشق البحر الأحمر والصخر يفجر له ماء عذبا والمية المرة تتحول إلى مية حلوة والخبز ينزل من الحي من السماء والسلوى تأتيه أيضا طعاما, طعاما والملائكة تنظر إلى هذه الكنيسة السائرة في البرية وتنشد في إعجاب وفي عجب وتقول من هذه الطالعة من البرية مستند على حبيبها جنسها إيه دي من هذه الطالعة من البرية مستند على حبيبها جايز حكاية من هذه الطالعة من البرية تقال عن الكنيسة المنتصرة اللي طالعة لفوق في السماء لما الكنيسة تترك العالم وتطلع لفوق لكي تقابل الرب على السحاب في مجد وفي بهاء والملائكة ترتل مع الرب من هذه الطالعة من البرية مستند على حبيبها ليه طالعة من البرية لأن العالم يعتبر برية بالنسبة للفردوس بالنسبة للسماء العالم كله برية هناك ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر فالعالم برية والكنيسة خارجة من هذه البرية وطلع فوق في السماء الملائكة تزفها بهذه الأنشودة الجميلة من هذه الطالعة من البرية مستند على حبيبها جايز عبارة من هذه الطالعة من البرية تنطبق على الكنيسة المجاهدة على الأرض والبرية ترمز إلى حياة التجرد ترمز إلى البعد عن الشهوات والملاذ البعد عن المتع البعد عن البذخ والترف البعد عن التمتع بال- بالغنى وبالعظمة برية زي ما داوود بيقول لكي يزهر لكي تزهر لك نفسي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوق ومكان بلا ماء نفس العازر المسكين لما طلعت لربنا قال من هذه الطالعة من البرية لأن كان عايش بعيد عن المتعة كأنه في برية كأنه في قفر لا خضرة فيه ولا ماء عندكم سليمان الحكيم ما كانش عايش في برية امال كان عايش فين هقول لكم كان عايش فين سليمان بيقول عظمت عملي بنيت لنفسي بيوتا غرست لنفسي كروما عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس المنبتة الشجر قنيت عبيدا وجواري وكان لي ولدان البيت وكان لي أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم ومهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهما دي طريقة واحد عايش في برية مش ممكن برية ايه ده بيقول جنات وفراديس ومهما اشتهته عيناي لم أمنحه عنهما علشان كده خلاصه شك فيه الكثيرون يا ترى نفسه خلصت ولا لا مين اللي ما هموش الحاجات دي كلها ابوه داوود رمى كل اللي عنده من فلوس ومن غنى ومن عظمة ومن جاه ومن رغبات في العالم وقال واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيامي لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرس في هيكله وملكش شهوة تانية يا داوود أبدا واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس ملياش شهوة تاني دي النفس اللي عايشة في برية اللي حتى لو كان العالم كله في إيديها يقول تقول زي ما قال بولس الرسول يكون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملونه هو يملك المال ولكن المال لا يملكه لا توجد شهوة في العالم تملكه نفس تعيش في برية جيز البرية ترمز إلى التجرد إلى الزهد إلى النسك إلى البعد عن الملاذ والبعد عن المتع والبذخ نفس تعيش في الطريق في في في الطريق الكرم وتدخل من الباب الضيق وتتعب وتشقى من اجل ربنا وفيما هي تتعب وتشقى تنظر اليها الملائكه وتقول من هذه الطالعه من البريه انت نفسك لما تطلع لربنا هتطلع من فراديس ولا هتطلع من برية اسأل نفسك كويس هتطلع من فراديس على الأرض وجنات وفراديس ومهما اشتهته عيناي ولا هتطلع من برية أخاف لو نفسك طلعت من فراديس أن تقابل بذلك القول الرهيب إنك استوفيت خيراتك على الأرض أما لو نفسك طلعت من برية زي ما ربنا قال للشاب الغني اذهب بيع كل مالك واعطيه الفقراء فحينئذ تقابلك الملائكة وهي تغني من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبه أهو ده الكلام جايز من هذه الطالعة من البرية يقصد بها الره- الرهبنة والبرية فعلا البرية الصحراء متهيألي الملائكة بيبصوا للرهبان اللي عايشين في البرية حياتهم كلها صلاة كلها تأمل كلها عبادة كلها مطنيات وسجود كلها قراءة في الكتاب وقراءة في المزامير وفي سير القديسين كلها إخضاع للنفس وكلها معيشة مع الله وصلواتهم تصعد إلى فوق كرائحة بخور وتنظر الملائكة إلى هذه الصلوات الصاعدة إلى فوق وتقول من هذه الطالعة من البرية ايدي تبقى ايدي البرية يا اخوتي كانت مدرسة للسكون والهدوء وفي سكون الطبيعة كانت تسكن النفس وتسكن الحواس ويسكن القلب ووسط هذا السلام الداخلي تكون الصلاة كأنها جمر من نار فرق كبير بين صلاة طالعة من المدينة من وسط الصخب والضجيج الصخب والضجيج اللي انتوا بتشوفوه ده هو وصلاة طالعة من البرية الملائكة مبسوطة بالصلوات الطالعة من البرية ده كل حاجة طالعة من البرية فيها لذة انت تروح تطلب مشورة انسان في العالم وهو دايخ زيك وشقيان زيك ومحاط بالضجيج وبالصخب زيك وبالمشاكل زيك وبيقول لك نصيحة وفرق بين انك بتقعد مع احد الاباء الرهبان في الجبل عايش في سلام قلبي عجيب تكلمه في كلمة فيعطيك نصيحة كلها روح كلها حب تنظر إلى هذه النصيحة وتقول من هذه الطالعة من البرية تطلع إيدي حاجة كده آباؤنا عاشوا زمان كان بيجي الناس من أقاصي الأرض علشان يسمعوا كلمة منفعة طالعة من البرية مستندة على حبيبها أي مستندة على إرشاد الروح القدس اللي بيعطي كلمة للمعلمين الذي يضع الكلمة في فم الناس ليبلغوها للآخرين وبصينا لقينا البرية أصبحت سماء ثانية والرهبان أصبحوا ملائكة أرضيين أو بشر سمائيين وتنظر السماء إلى هذه البرية بكل ما يصعد منها من صلوات وتسابيح وتقول من هذه الطالعة من البرية لو دخلنا في حكاية البرية دي كتير مش هنخلص إن أنا عايز أختصر على كل الوقت مفيش من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها وبعدين بيقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر آية في منتهى الجمال لو الواحد قاعد يسبح فيها سنة كده وما تخلصش كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر أول مرة تأملت في هذه الآية افتكرت الشرية المجمرة اللي بنستخدمها في الكنيسة المبخرة ووسط جمر النار بتحط شوية حبات من البخور والحبات من البخور تحترق وتصعد إلى فوق كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر هكذا بقى النفس اللي طلع ربنا الكنيسة كانت كده طلع ربنا كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر البخور زمان كان فيه اللبان اللبان بخور والمر نوع من العطور السائلة والميعة وسط وسط والسليخة بي بيقطعوها حتت كده شرائح وكان البخور زمان من انواع كتيرة وفيها القرنفل وفيها القرفة وفيها الميعة والسليخ وفي حاجات كتيرة كل أزرة التاج وأتخيل مجمرة الحياة البشرية ربنا وضع فيها حباية اسمها الأنبا أنطونيوس وحباية اسمها ماري جرجس وحباية اسمها الأنبا بشوي وحباية اسمها أثناسيوس الرسولي وحباية اسمها كيرلس عمود الدين وحباية اسمها القديسة دميانة وكل دول بيحترقوا وبيطلعوا رائحة ذكية أمام الله تصعد إلى فوق كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر الملائكة تشتم رائحة جميلة وربنا يشتم من رائحة, رائحة جميلة طالعة من هذه البرية وكلهم يقفوا كده ويقولوا من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالبر واللبان وكل أزرة التاجر ادي أعمدة من دخان يعني ايه ولذلك يقول ايه المزمور يقول فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية آه، طب دي طب دي فكرة كويسة دي طب صحيح البخور بيطلع بيطلع كأعمدة من دخان والذبيحة المسائية برضو قوي تصوروا المحرقة وهي موضوعة على المذبح والنار تتقد فيها نهارا وليلا وتشتعل المحرقة بالنار المقدسة وتتحول إلى أعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر اللي حصل بعد فلك نوح مرته ووجدت النجاة نوح أبو الآباء جاب محرقة وأصعدها إلى الله الكتاب بيقول وتنسم الله رائحة الرضا تنسم رائحة الرضا يعني رائحة هذه المحرقة أعجبته ورضي على البشر نوح بيشعل المحرقة على الأرض وربنا واقف في السماء وصعد إليه رائحة المحرقة وبيقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر وبولس الرسول بيقول قدموا أنفسكم كذبيحة حية مرضية أمام الله أنت تقدم نفسك كذبيحة بتقدم نفسك كذبيحة كمحرقة بتشتعل بالنار الإلهية سواء أنت كنت حبة لبان موضوعة في المجمرة تحولها النار إلى أعمدة من دخان أو كنت محرقة لله ذبيحة مقدسة تحولها النار إلى أعمدة من دخان كلها معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاج ايه كل أزرة التاجر دي يعني ايه كل أزرة التاجر في البخور يقول لك معروفة كل أزرة التاجر في مر وفي لبان وفي قرفة وفي قرنفل وفي ميعة وفي سليخة وفي حاجات كتيرة خالص موجودة في في حكاية البخور تجدها في سفر الخروج لكن بالنسبة للحياة الروحية تجد حاجات كتيرة هي أزمة التاجر يجي بولس يقول لك ثمر الروح الذي فيك عبارة عن محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداع وتعفف وصلاح وإيمان إيه الحاجات دي كلها يا أبولس يقول دي أزرة التاجر مين هو التاجر بيقول يشبه ملكوت السماوات تاجر بيحب يقتني لآلئ حسنة وجد لؤلؤة ثمينة اللي هي الملكوت باع كل ما له واقتنى هذه اللؤلؤة التاجر هو اللي تاجر في الخمس وزنات وربح واللي تاجر في الوزنتين وربح عنده كل أزرة التاجر اللي بيتاجر بيها بيتاجر بالمحبة ويكسب بيها ناس ويتاجر بالتواضع ويكسب به ناس ويتاجر بالفرح والسلام ويكسب به ناس ويتاجر بالوداعة وطيبة القلب وطول الأناه ويكسب بها ناس وتلاقي محاط بالمحبة من كل جهة والناس حواليه وربنا حواليه والملائكة حواليه تقول له ايه اللي نجحك وخلاك تجرت وربحت يقول لك كل أزرة التاجر محبة وفرح وسلام وتواضع وطول أناء لذلك نفس هذا الإنسان لما تطلع لفوق تطلع كده كذبيحة لله معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر والكنيسة دي حاجات جميلة خالص الكنيسة دي للكنيسة نيجي نقرأ نيجي نقرأ عن الكنيسة في كورنثوس الأولى 14 ونشوف ايه كل أزرة التاجر دي موجودة فين وكمان في كورنثوس الأولى 12 يقول ايه وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة فإنه لواحد يعطي بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد ولآخر إيمان بالروح الواحد ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد ولآخر عمل قوات ولآخر نبوة ول... ايه ده دي كل أزرة التاجر دي دي تورينا ان الكنيسة فيها كل الكمالات الممكنة فيها كل المواهب الممكنة فيها كل انواع عمل الروح القدس كل انواع عمل النعمة كل انواع الفضيلة كل انواع الخدمة كل أزرة التاجر توضع كحبات من بخور في بوتقة الحياة تصعد أمام الله كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر انت عندك ايه من أزرة التاجر موجودة في حياتك يعني عندك ايه بيحترق في المجمرة ويصعد في جمر النار كأنه رائحة بخور صاعدة إلى فوق كأعمدة من دخان فين اللي عندك ايه اللي معاك من أزرة التاجر كل أزرة التاجر يعني الكمال كل حاجة لا ينقص الكنيسة شيء والنفس البشرية أيضا لا ينقصها شيء فيها كل أزرة التاجر ربنا فرحان بالكنيسة بيفتخر بيها معجب بيها بيتكلم عنها بيقول عنها في الوحي الإلهي من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر لأنها عروس مزينة لعريسها لأنها عروس الكنيسة دي عروس مزينة لعريسها مزينة ازاي معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر طب وانت يا حبيبي نفسك معطرة باللبان وكل أزرة التاجر هل نفسك تصعد كرائحة زكية أمام الله هل أعمالك تصعد كرائحة زكية أمام الله هل صلاتك كرائحة بخور أمام الله إيه الحكاية دي لو كانت صلاتك كرائحة بخور معطرة بالمر واللبان أول ما تصلي يأتي واحد من الأربعة والعشرين قسيسا الوقوف أمام عرش الله ويسحب صلاتك ويضعها في يضعها في مجمرته الذهبية ويصعد بها إلى فوق كرائحة بخور هي صلوات القديسين ويقول له ربنا أنا يا رب جبت لك صلاة جميلة يقول له صلاة إيه يقول له صلاة معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر صلوات معطرة صلوات معطرة طبعا الصلاة السرحانة والصلاة التعبانة والصلاة ال- الخالية من التأمل والخالية من الفهم والخالية مش ممكن أبدا نقول دي صلاة معطرة بأزرة التاجر دي مش ممكن مش ممكن تصعد إلى فوق رائحة بخور ده حتى النفس البشرية التي تنتقل من العالم في إنسان نفسه بتنتقل من العالم يلاقوا الأوضة كلها بقت رائحة بخور أثناء وفاته لأن حياته نفسها كانت رائحة بخور طالعة لفوق معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر وفي واحد تاني يموت يجيبوا له ازايز الكولونيا وازايز الريحه ويحطوا على الجثه ويقولوا يا جماعه بسرعه تفنوه احسن الجثه ريحتها طلعت وفيها ايه لما ريحتها طلعت ما طلعتش معطره بالمر واللبان وكل ازره التاجر في نفوس كده بتطلع معطره بالمر واللبان معطره بالمر واللبان ولذلك يعجبني في معطرة بالمر واللبان ان المسيح لما اخذ نفسا بشرية لكي يقدمها ذبيحة اتى المجوس وقدموا له المر واللبان لان مفروض ان نفس المسيح وهي صاعدة الى فوق معطرة بالمر واللبان وكل ازرة التاجر أما الذهب فهو المجمرة الذهبية اللي طلع فيها المسيح معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر الله الذي خلق كل شيء جميلا وهو نفسه محب للجمال يريد أن تكون نفوسنا جميلة أيضا نفوس معطرة نفوس معطرة بالمر واللبان طب وايه تاني في المر واللبان المر يرمز للألم اللي بيعيشه الإنسان ويتحمله من أجل الله واللبان يرمز إلى عمل الكهنوت من أجله وإلى الأسرار المقدسة التي يقيمها الكهنوت من أجله وأنت في حياتك تحتاج للاثنين تحتاج إلى الأسرار الكهنوتية التي يرمز إليها اللبان البخور عمل الكهنوت وتحتاج إلى التعب والجهاد من أجل الله وتكون معطرا بالأسرار والأعمال بالمر واللبان وكل أزرة التاجر يا ريت تقعد مع نفسك وتفحص ما هي أزرة التاجر التي تلزمك وماذا ينقصك منها ما هي أزرة التاجر التي تلزمك وماذا ينقصك منها وتبحث كيف تكون نفسك معطرة للقاء الله لكي تصعد وتقابله على السماء من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان كأعمدة من دخان مش معناها إن حياتك كانت ذبيحة في وقت من الأوقات وانتهى كده لا دي ذبيحة دائمة فباستمرار أعمدة الدخان طالعة إلى فوق الشهداء أيضا كانوا بهذا الشكل كانوا بهذا الشكل حياتهم كانت ذبيحة لله وصعدت كأعمدة من دخان معطرة بالبر واللبان وكل أزرة التاجر فكركم القديسة دميانة لما شرطوا جسمها بالمشارط وفرشوه بالفرش وسكبوا عليه الجير الحي وبقت كلها دخان طالع إلى فوق ما حصلش إن ملاك بص للقديسة دميانة وقال من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر الكنيسة صلواتها بالشكل ده فيها كل أزرة التاجر فيها الصلوات والتراتيل والتسبيح والأغاني الروحية والمزامير والطلبات والتشكرات والمطنيات وكل أزرة التاجر كنيسة متكاملة من كل ناحية ينظر الملائكة إلى الكنيسة المقدسة في جمالها في عقائدها في طقوسها في تاريخها في عباداتها في ذبائحها ويقولون من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر أنا كل ما في الحكاية عايز أديكوا فكرة عن نشيد الأناشيد وكيف تتأمل فيه أحسن واحد يقول دي بتعسرني ولا شاب تعبان يقول مش عارف إيه سفر نشيد الأناشيد سفر مقدس مملوء بالتأملات الحلوة يتقدم إليه الإنسان في حب إلهي لكي يستفيد مما فيه من مر ولبان وكل أذرة التاجر وحينئذ يجد أن هذا السفر عبارة عن كنز من التأملات الروحية تصعد إلى فوق هي أيضا كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر نكتفي بكده اتفضل انزل